وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك ورسولك وخليلك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد تخيل او تخيلي معايا لو انت ماشيه في الشارع دلوقتي لقيتي اتنين ماشيين قدامك بنتين ماشيين بتسمعي بيقولوا ايه لقيتيهم قاعدين يجيبوا في سيرتك وبيشكروا فيك وبيثنوا عليكي وبيمدحوا فيك انت ماشي لقيت اتنين ماشيين قدامك قاعدين يشكروا فيك ويشكروا ويشكروا هتحبيهم قد ايه هيبقى لو حد منهم طلب منك طلب هتبقى نفسك انك تجيبه ليه قد ايه تخيل لو ربنا من فوق سبع سماوات اطلع عليك لقاك دائما في ذكر الله سبحانه وتعالى لو انت داخل الوقت علينا قلنا لك ده- سبحان الله ده احنا كنا لسه في سيرتك بالخير تفرح قد ايه طب فرح الرب سبحانه وتعالى لما يطلع عليك يلاقيك دائما ذاكر لله سبحانه وتعالى لما ابن بيسافر يا جماعه في بلد الغربه فيجي واحد لابوه يقول له ده ابنك دايما في سيرتك ما بيتكلمش غير عنك ما بيتكلمش غير فيك وفي سيرتك يفرح قد ايه يقول ابني الغربه ما نستوش ابوه انت غربه الدنيا اللي انت فيها دي نستك ربنا لجنه الامتحان اللي انت الايام دي داخلها وممكن الصبح عندك امتحان من امتحانات اخر السنه نستك ربنا سؤال صعب اتسال لك في لجنه شفوي او سؤال صعب القديم في لجنه امتحان هينسيك ربنا ازمه او اي مشكله او اي ابتلاء قبلك او ازمه ماديه او م... اي حاجه هتنسيكي ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه عايزين مفيش حاجه تنسينا الرحمن الرحمن اول كلمه في سوره الرحمن ليه كان ربنا بيقول اوعوا تنسوا الرحمن انسوا اي حاجه اوعوا تنسوا الرحمن ورحمات الرحمن واللي عمله لكم الرحمن سبحانه وتعالى طب لو نسينا ربنا يحصل ايه يحصل اللي, اللي ربنا اللي الرسول عليه السلام قاله قال لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله يعني ايه يعني طول ما كلمه ربنا بتتقال على لساننا طول ما في ذكر ربنا طول ما في ناس بتذكر ربنا ذاكرين الله كثيرا وذاكرات الارض في امان اول ما ذكر الله ينقطع من الارض السماء تنقض على الارض اول ما ذكر الله ينقطع من الارض ال- ال- السماء هت- هتذوب الحمم بتاعتها وتتساقط كالمهل كالزيت المغلي على الارض اول ما ذكر الله ينقطع من الارض الكون كله هيتقلب ذكر الله هو الحصانه وسر البركه وسر ثبات الخير على وجه الكره الارضيه لو اسم الله اترفع من على الالسنه والقلوب الكره الارضيه هتتنسف وهتتدمر والكون كله هينقض عليها من كل حدب وصوب لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله اول ما ذكر ربنا بينتهي يا جماعه كل حاجه بتروح هو ده اللي ربنا بيقوله في سوره الرحمن في اخر ايه تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك اسم ربنا ده سر كل بركه في حياتنا كل سعاده في حياتنا كل فرج في حياتنا كل نور في حياتنا كل خير في حياتنا شلالات النعم اللي ربنا منزلها لنا كلها بسبب اسم الله تبارك اسمه تبارك اسم ربك ما انساش ابدا احد يعني احد الناس اللي اعرفهم اتصلوا بيا قالوا قالوا لي يعني ان هو يعني يعني تعب جدا وجاله يعني زي ازمه نفسيه شديده جدا وتعالى الحقه بسرعه والكلام ده كان من فتره رحت فاول ما دخل عليا وانا قاعد في الانتريكر عندهم اول ما دخل عليا لقيت عينه فيها الفزع وفيها فعلا علامات المرض النفسي والتعب النفسي والقلق والتوتر والفزع فداخل وعينيه زايغه ومبرقه ووشه محمر فقعد جنبي قلت له حبيب قلبي الله لا يمكن ينساك انت تعرف الله هيعمل لك ايه انت تعرف الله سبحانه وتعالى عاين لك خير قد ايه انت تعرف الله سبحانه وتعالى مطلع عليك دلوقتي قد ايه ويرى صبرك على الابتلاء ده ومستنيك ايه من ربنا ومن نعم ربنا والله يا جماعه انا كلمته دقيقتين والله العظيم انا بصيت في وشه لا انسى منظر وشه بعد ما كلمته باسم الله لقيت وشه هدي ولون وشه راق وجفونه ارتخت خالص ووشه ابتسمت عليه ابتسامه سكينه وهدوء وحتى هذه اللحظه لم اره مريض مره تانية سبحان الملك قلت سبحانك يا رب انت اسمك ممكن يقلب حياه انسان كده انت مجرد ذكرك ممكن يغير حياه انسان بالمنظر ده الا بذكر الله تطمئن القلوب انما الناس اللي ما بيذكروش ربنا الوقت انفلونزا الخنازير اللي رعب العالم وحق لهم ان يرتعبوا وحش من الوحوش اللي ربنا اطلقها الله اعلم هيعمل ايه عش واحد على مية من هذه الازمه لما كانت بتحصل ايام عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان بيفزع للمسجد ده احنا يا نلحق يا ما نلحقش يا جماعه ده احنا عايزين نجري ويا دوبك يا نلحق يا ما نلحقش احنا عايزين عايزين نتفاعل مع الازمات بسم الله بنواجه كل حاجه في الحياه انا بقول الكلام ده ليه بقول الكلام ده عشان احنا المره دي ان شاء الله الجزء الثاني من سوره الرحمن هنستكمل اللي بداناه بس المره دي يا جماعه درس الليله مهم جدا خطير جدا ليه هنتكلم عن اطول شوط ربنا اتكلم فيه عن الجنه في القران ايات الجنه اللي هنتكلم عنها الليله ان شاء الله لازم تعيش في قلبك وتسكن جوه قلبك وتفضل طول حياتك مستصحبها ربنا ذكر لك اعظم رحمته في الوجود اللي هي الجنه في سوره الرحمن وبسط المقال فيها عشان نعيش مع الايات دي تبقى نبراس لينا عشان نعرف قد ايه رحمات الرحمن مستنينا في الجنه لو ثبتنا على الدنيا ومشينا في طريق ربنا سبحانه وتعالى عايزين كلمة الجنة لما تتقال قلوبنا تتقلب يا جماعة لما اقول لكم ان 12 ركعة نفل بتؤدي البيت في الجنة جنة اي حاجة ده انت لو قلت رقبت تطير بالجنة رقبت تطير عشان الجنة عايزين نعرف بقى الصحابة ضحوا ليه حياتهم اتغيرت ليه حرام ابن ملحان كان بيحتضر بيحتضر الاحتضار اللي الناس بتقعد تحشرك صدورها فيه وهو في الاحتضار بيقول فزت ورب الكعبة ليه لانه كان مستشعر قيمة الجنة في حياته عايزين نتغير بقى لما نتكلم عن الجنة عشان كده كده انا مش عايز الليله احنا وقفنا المره اللي فاتت عند قول الله فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان انا يا جماعه عايز ابدا معاكم من اول ولمن خاف مقام ربه جنتان انا عايز ابدا معاكم من اول ايه الجنه ونرجع نجيب الايات اللي فاتتنا بس انا عايز ابدا من اول الجنه انا عايز كلمه الجنه تغير قلوبنا يا جماعه عايزين نتغير بايات سوره الرحمن عن اعظم رحمات الرحمن في جنه الرضوان ولمن خاف مقام ربه جنتان المره الوحيده في القران اللي ذكر فيها الجنتين كانت في سوره الرحمن طب ليه اشمعنى سوره الرحمن عارفين ليه لان الجنتين دول اصلا جنه للمؤمن انا دخلت الجنه ان شاء الله باذن الله ربنا يرزقنا الجنه جميعا يعني كانسان مؤمن يعني دخل الجنه خلاص خد جنه طب والجنه الثانيه دي ليه دي كانت مكان واحد كافر اختار الكفر فاترمى في جنه وانا خدت مكانه لا يعني انا كان جنه ليا اصلا وجنه كانت لواحد كافر اه طب ده علاقته ايه بسوره الرحمن عارفين علاقته ايه عارفين علاقته ايه علاقته ان ربنا ما خلقش مخلوق الا وخلق له مكان في الجنه بوش قبل ما ربنا يخلقه خلق له مكان في الجنه شارون قبل ما ربنا يخلقه خلق له مكان في الجنه بلير قبل ما ربنا يخلقه خلق له مكان في الجنه فرعون قبل ما ربنا يخلقه خلق له مكان في الجنه يا اخواني يا جماعه يعني معنى الكلام ده فعلا في سوره الرحمن ان ربنا ما خلقش حد عشان يعذبه يا جماعه ربنا من قبل ما يتولد اي مخلوق خلق له مكان هو اللي اختار طريق النار هو اللي اختار طريق النار فحق عليه عليه عدل الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان كلمه جنتان تحسسك قد ايه رحمه ربنا خدوا بالكم الايات اللي قبلها كان ربنا بيقول على اهل النار يطوفون بينها بين جهنم وبين حميم ان ما بين جهنم نار بيتشوا فيها وحميم بيتسلقوا فيه رايح جاي رايح جاي يعني واحد ما بين نارين يتختم المشهد على واحد ما بين جنتين ده اللي عصى الرحمن وده اللي قطع الرحمن ولمن خاف ولمن خاف يعني مقامات الجنه ده على قد ايه على قد الخوف ده احنا في سوره الرحمن يعني كان المتوقع ربنا يقول ولمن اختر برحمه ربه بقى زي الناس اللي بتقول بقى الناس اللي بتخوف الناس دي بتخوف الناس ليه وما ينفعش نخوف الناس اذ كان ربنا قال مقامات الجنه على حسب الخوف مقامات الجنه على قد احنا خايفين ولا لا يعني انتوا بتخوفوا الناس اللي بنخوفهم عشان عايزين يدخلوا الجنه بنخوفهم عشان بنحبهم بنخوفهم عشان مقامات الجنه على قد درجه الخوف في قلبك ده احنا في سوره الرحمن ربنا يقول خاف ده المفروض ربنا يقول لك اطمن لا ده ربنا بيقول لك اوعى تختار برحمات الرحمن والا تضيع نفسك ولمن خاف مقام ربه ايه مقام ربه ساعة ما هتقف بين ايدين ربنا ساعة العرض على الله هتقولي له ايه هتقول له ربنا ايه الكلمة يا جماعة اللي قلبت حياة الصالحين اكتر كلمة بتزلزل قلب الواحد لحظة ما هتقف قدام الملك ملك الكون ويتعرض عليه قلبك وصحيفتك واعمالك وتقرب نعمك وذنوبك ساعة ما هتقفي قدام الله المعنى ده لوحده كفايه انه يقلب حياتك ويخلي حياتك كلها مسخره لهذه اللحظه ولمن خاف مقام ربه لوحدك في الشقه قدامك قنوات ومواقع نت ابدا ولمن خاف مقام ربه اتعرض عليك وظيفه حرام ده انا لو هاكل سلط ولمن خاف مقام ربه قمت الليل بس انا برضه لسه خايف مهما قطعت ولمن خاف مقام ربه جنتان جنتين نكره للتعظيم كل جنه فيها قصور قد ايه ورياض قد ايه وخيام من لؤلؤ قد ايه فباي الاء ربكما تكذبان كل ايات الجنه ما بينها باي الاء الاء الاء الاء اللي هي النعم كان ربنا بيقول لك اوعى تفتكر ان الجنه دي بعملك ده كل ده محض نعمه من الله انت بتجتهد على قدرك وربنا بيديك على قدره سبحانه وتعالى كل النعيم ده نعم عشان كده بعد كل صنف من اصناف النعيم في الجنه يا جماعه تلاقي ربنا يقول لك فباي الاء ربكما تكذبان كان ربنا بيقول لك شوف النعم بتاعتي دي كلها محض نعم من ربنا امال وسط ايات النار لما ربنا بيقول فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان ليه بعدها فباي الاء ربكما ليه ربنا قال ان كلمه الاء اللي هي كلمه نعم ليه لان اصلا ان ربنا يكلمك عن النار دي نعمه ازاي امال ربنا هيسيبك كده ما انتش عارف الخطر الاعظم اللي بيستنيك الناس اللي بتقول الناس اللي بيخوفوا الناس بيخوفوا الناس ليه ايه يعني قولوا لربنا بقى يطلع ايات النار والقبر والقيامه واحاديث كل القبر والقيامه والدار الاخره من القران واحاديث ان الرسول كان بيستعيذ من عذاب القبر بعد كل صلاه يا جماعه ده نعمه من ربنا ان احنا نخاف احنا لو ما خفناش والله لا كان زماننا هنا ولا كان زمان كنت قدامي الوقت بتسمعوني لو ما خفناش من ربنا كانت الارض كلها فسدت والعياذ بالله فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان أول مشهد مبهر يبهرك في جنة السابقين احنا بنتكلم دلوقتي عن جنة السابقين لأن بعد شوية ربنا هيقول ومن دونهما جنتان يعني في جنتين بس أقل بقى لأصحاب اليمين احنا بنتكلم دلوقتي عن جنات السابقين أنا عايز الليلة لو- لو ما خرجناش غير بالكلام عن نعيم السابقين كفاية بس يدخل في قلوبنا الطموح للجنة مرة تانية يعود لأمة محمد مرة تانية الشوق للجنة يعود لأمة محمد فكر الآخرة مرة تانية بعد ما فكر الدنيا طغى على القلوب وعمل قلوب بقى كو- أي- الطموح يقول لك ادخل الجنة وخلاص لا عايزين نبقى زي صحابة الله في فردوس أعلى أنا عايز أكلمكم على الفردوس الأعلى أنا عايز الليلة يا جماعة يبقى محور كلامنا الأساسي عن الفردوس الأعلى نتكلم فيها إيه عشان قلوبنا تنبهر باللي انبهرت به قلوب الصحابة ذواتها أفنان يعني إيه أفنان قال لك يعني أغصان يعني ايه ذواتها اغصان يعني شيء مبهر كل حاجه في الاغصان بتاعتها مبهره اوراق شجر الاغصان مذهل ده, ده اول مشهد هيشدك ده اول مشهد هيبهرك في جنه السابقين اوراق الاغصان مبهره ازهار الاغصان مذهله ثمار الاغصان عجيبه يا جماعه ورق الشجر بتاع الاغصان لما بتيجي الريح بيتحرك وبيعمل الحان تدخل تسمع الحان رهيبه كل شجره من ملايين الاشجار اللي قدامك بتعزف سيمفونيه لا مثيل لها على وجه الدنيا كلها ولا في الوجود كله انت داخل في مكان الحانه مبهره الطيور اللي على الاغصان مبهره الالوان يا جماعه الوان الدنيا كلها سبع الوان هتشوف الوان عمرك ما شفتها في حياتك ذواتها افنان ده في بعض الناس قالت افنان مش جمع فنن يعني غصن ده جمع فن يعني ذوات فنون يعني كل شجره بتعزف الحان غير التانيه كل شجره اوراقها في جمالها غير التانيه كل شجره ثمارها غير التانيه روايحها الرهيبه اللي طالعه منها غير التانيه انواع الثمار اشكال الورق اشكال الازهار الالوان المذهله المبهره غير التانيه يعني انا عايز اقول لك ذوات افنان ده اول مشهد هيشدك منظر غصون الاشجار ومنظر تشكيل الالوان واصوات الالحان واصوات الاطيار والروايح الرهيبه اللي طالعه منها والجمال وتشكيل الورق شيء مبهر ذوات افنان فباي الاء ربكما تكذبان اه لو عرفتم النعم اللي والالاء اللي مستنياكم في الجنه شكلها ايه كنتوا وصلتوا الليل بالنهار فيهما عينان تجريان ده تاني منظر مبهر ازاي العيون يا جماعه بتاعت الجنه بتتفجر من الارض وبعد كده بتتدفق هي عين يعني العين اللي بتجري ديت زي النهر كده قد النهر بتاع الدنيا انهار ايه ده انهار الدنيا كلها ما تجيش عين من عيون الجنه في الحجم والجمال والتدفق طيب اروع مناظر شفناها في حياتنا ايه اما يبقى نهر كبير ماشي وعلى شماله ضفاف وعلى يمينه ضفاف وخضره صح انا عايزك تتخيل بقى لاول مره ان في نهر كبير ماشي وبعد فترة هناك نهر تاني كبير ماشي فبقى ما عندناش ضفافين على جانبي النهر بقى عندنا اربع ضفافات ادي ضفاف اهو وما بين النهرين ضفافين تانيين وبعد كده هناك ضفاف تاني يعني منظر عمرنا ما شفناه في الدنيا اصلا لان ما فيش في الدنيا نهرين ماشيين جنب بعض بالمنظر ده فيهما عينان تجريان تجريان على فين تجريان عليك في المكان اللي انت فيه وتجريان بيتفرعوا لكل الاشجار يغذوها ده الانهار العيون دي منها عيون عسل اه تخيل شجره بتتروى عسل هيبقى ثمارها شكلها ايه وجمالها شكله ايه فيهما عينان بيت... بي- فو- فورتان وبيجروا في كل مكان ومن حب الميه ليك بتجري لغايه المكان اللي انت فيه فباي الاء ربكما تكذبان لسه النعم بتاعت الجنه ما هزتش قلبك لسه النعم بتاعت الجنه ما حركتكش لسه نعم الفردوس الاعلى ما استصرتش همتك فيهما من كل فاكهه زوجان من كل فاكهه اه ليه لانهم ادوا ربنا كل حاجه لان اهل الفردوس الاعلى دول ادوا ربنا كل شيء فاداهم كل شيء انا عايزك تتخيل صواني صواني ورا صواني جايه لوز وجوز وفستق وكريز و... وكل الفواكه اللي انت تخيلتها ولا تتخيلها من كل فاكهه زوجان عدد جناين الفواكه في الفردوس الاعلى لا يحصيه الا الله سبحانه وتعالى فباي الاء ربكما تكذبان لسه القلوب جاحده تجاه نعم الجنه لسه القلوب ما اتحركتش طب شوف دي متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين الاتكاء ده قعدة البشوات بقى هو قاعد متكئ كده وقاعد يتخدم اصله ياما خدم دين ربنا ياما خدم الدين ربنا ياما عاش خدام لربنا ولدعوة ربنا فالنهارده بيتخدم بقى متكئين على فرش ليه ياما سابوا الفرش في الدنيا ياما بالنهار كان نفسه ينام ساعه يريح يريح جسمه ساعه ولكن اجتهد في الدعوه الى الله ياما بالليل كان نفسه ينام ساعه ولكن اجتهد في قيام الليل بين ايديه ربنا متكئين على فرش جزاء من جنس العمل بطائنها من استبرق ده الاستبرق ده اللي هو الحرير اللي الخيوط بتاعته ذهب ومنقوش منقوش عليه يعني تخيل اثواب الملوك نفسهم ما بيلبسوهاش تخيل ان هي تبقى بطانه الشلته اللي انت ساند عليها في الجنه بطائنها من استبرق طب ليه بطائنها من استبرق عارفين ليه لان كان كل همهم بطائنهم كان كل همهم اصلاح قلوبهم لربنا فربنا ذكر بطائن النعيم طب امال ظواهر النعيم ده شيء لا يتخيل اذا كان اللي جوه الحشو اللي انت مش هتشوفه اصلا من استبرق اذا كان لبس ولاد الملوك اعلى منه الحشو بتاع المخده اللي انت تسند عليها تخيل يبقى النعيم شكله ايه يبقى بطائن كل شيء بقى وكل فرش في الجنه شكله ايه الناس دي كانوا اهل باطن يا جماعه واهل ظاهر يعني اهل باطن واهل ظاهر يعني كان بيذكر ربنا سبحان الله وقلبه بيرتجف من جلال الله كان واقف بيصلي بين ربنا وقلبه بيتزلزل من عظمه الله يعني كانوا ناس بيعبدوا عبادات حيه كان باطنهم عامر بمعرفه الله عشان كده ربنا ذكر بطائن النعيم ليه لان ربنا بيقول زي ما اصلحتوا باطنكم وعلى قد ما اصلحتوا باطنكم اصلح لكم باطن حتى النعيم ده عطاء ايه بطائنه من استبرق ده عطاء ايه ده عطاء محب ده عطاء حد بيحبك قوي اصل يعني يعني ده, ده, ده في الدنيا احنا بنحشيها لف وخلاص ان ربنا يبطنها لك بالاستبرق يبقى ربنا بيحبك قوي ده حتى الملمس في السند كده ربنا سبحانه وتعالى يريد انه يمتعك بيه ومش بطانتها من استبرق بطائن ده طبقات ورا طبقات ورا طبقات جوه البطانه يعني حاجه مذهله ما فيش على وجه الارض تخيل وصل لها امال الظهر يبقى ايه امال يا ترى بقى ظواهر الفرش دي ايه امال يا ترى ظواهر امال لبسك انت بقى اذا كان ده اللي انت ساند عليه امال لبسك ولبسك امال يا جماعه نعيم الجنه يبقى ايه بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان جنى الجنتين ايه هو الجنى جنى الجنتين اللي هو ثمار الجنتين دانيه طب انا دلوقتي لو عايز اقطف من الشجره دي هبعد عن الشجره دي قال لا ولو عايز اقطف من الجنه دي انا بعدت عن الجنه دي ازاي الس... ال- ال- الفروع مسخره ليك فروع الاشجار خدم الش- الشجر ممكن يجي لغايه عندك انت كل حاجه بتخدمك انت عشت حياتك تسعى للجنه والنهارده خلاص ما عدتش بتتعب الجنه هي اللي بتيجي لغايه عندك نعيم الجنه اللي بيجي لغايه عندك انت عشت حياتك مشتاق لله والنهارده النعيم هو اللي بيشتاق ليك انك تتمتع بيه انت عشت حياتك بتتعب وتكافح عشان الجنه والنهارده ما عادش في تعب انت هترتاح النعيم هو اللي يجي لغايه عندك شنا الجنتين ده يعني ايه يعني تخيل انا قاعد دلوقتي اهوت في الاستوديو في المكان بتاعي وجنى اشجار الكريز في لبنان جاي لغايه عندي اقطف زي ما انا عايز وجنى اشجار التفاح في امريكا لغايه عندي لو في نفس المكان وجنى اشجار الصنوبر وال... واللوز والجوز في... في الشام جاي لغايه عندي وجنى نخيل التمور في المدينه المنوره جاي لغايه عندي هنا اهو وجنى اشجار الكاجو في الهند جاي لغايه عندي هنا اهو وجنى تخيل المنظر ده اقطف اللي انت عايز تقطفه ليه خد في اي وقت انت عايزه ليه لانك انت ياما منعت نفسك عن حاجات كان نفسك فيها عشان ترضيه النهارده هيرضيك في كل حاجه النهارده مش هيمنع عنك اي حاجه كل كلمه من كلمات نعيم الفردوس الاعلى وراه يا جماعه تعب عشان كده الكلمه اللي انا عايزكم تعيشوا معاها جنى الجنتين ليه ربنا قال جنى ليه ربنا ما قالش ثمار انتوا عارفين يا جماعه ليه ك- كلمة جنى في الدنيا في الدنيا ده ده, ده ليها معاني في- من أر... في الدنيا احنا بنقول ايه؟ بنقول ان كل واحد هيجني اللي زرعه فربنا قال جنى كانه بيقول لك انت النهارده بتجني اللي انت زرعته انت هتجني هيجي يوم هتجني يا اللي تعبت عشان ربنا يا اللي تعبت من قيام الليل يا اللي تعبت من صيام يا اللي تعبت في الدعوه الى الله يا اللي بتجاهدوا عشان دين ربنا يرجع الارض تاني يا اللي بتجاهدوا عشان الضلال اللي منتشر ده يتصلح تاني يا اللي ماشيين على طريق النبي مهما كان الطريق صعب ومهما كان كل شيء ضدكم بكره هتجنوا تعبكم بكره هتجنوا ثمره سماعكم عن ربنا بكره هتجنوا ثمره قراءتكم للقران بكره هتجنوا ثمره قبضكم على جمر الالتزام في الزمن الصعب ده بكره هتجنوا جنى الجنتين يعني احنا النهارده بنزرع يا جماعه وبكره هنجني هنجني ايه كلمه الجني دي ما يكونش غير ان بقى قبلها زرع اصلا مين اللي زرع اللي زرع اول حاجه في الفردوس الاعلى غرست كرامتهم بيدي تخيل انك تاكل من ثمره شجر اللي زرعه بايده ربنا يا جماعه ده تخيل يت يت يدوب القلب ده تخيل يطير العقل هتاكل من شجره اللي زرعها بايده ربنا هتاكل من نعيم اللي غرسه بايده ربنا ازاي ده من غير ما نتكلم في الطعم المذهل والحاجات المبهره اللي فيه ان انا اكل من الحاجه اللي زرعها ربنا دي ايه دي نعيم ايه ده نعيم ايه ده اللي القلوب تتلهف عليه والاعمار تقضى من اجل الوصول اليه جانا جانا انت بتجني اللي ربنا غرسه بايديه سبحانه وتعالى سبحان الملك وغير برضو جانا انت اللي انت زرعته في الدنيا بتجنيه الوقت بقى زرعت ايه انت بتزرع ايه ولا انتوا نايمين ولا انت ملتزم مع ايقاف التنفيذ ولا انت ملتزمه مع ايقاف التنفيذ ولا احنا ملتزمين عايشين في وهم الالتزام ولا احنا ملتزمين مطلوبين للتجنيد هاربين من الجنديه لدين الله ولا احنا تحسبهم ايقاظا وهم رقود يا أخ- يا جماعه يا ملتزمين ويا ملتزمات ويا امه محمد قوموا قوموا ازرعوا كل غرسه هتغرزها لدين ربنا في الدنيا هيتغرس لك زيها في الجنه كل غرسه هتغرسيها للاسلام في الدنيا هيتغرس لك زيها في الاخره اغرس كلمه دعوه الى الله في قلب حد من اصحابك اغرسي كلمه دعوه الى الله في قلب اللي تقدر توصلي لهم اغرسوا للدين عشان ربنا يغرس لكم ازرعوا للدين عشان تجنوا بكره عيش حياتك كلها بتزرع لدين ربنا عشان بكره تيجي في الفردوس الاعلى تلاقي جنات ورا جنات ورا جنات امتى دي اتغرست يا رب كل اجني اجني ايه اجني اللي انت زرعته اجني اللي انت تعبت فيه اجني اللي انت عشت حياتك في الدنيا تزرع فيه وجنى الجنتين وجنى الجنتين دان الجنى الثمار اه الثمار اللي لسه مقطوفه من على الشجره بالعسل بالعسل اللي نازل من عليها وجنى الجنتين حتى العسل بيتسمى جنى يعني حاجه اكمل من العسل واطيب من العسل وجنى الجنتين دان فباي الاء ربكما تكذبان لسه لسه القلوب مش قادره تشتاق للفردوس الاعلى لسه مش قادرين نفهم يعني ايه فردوس اعلى لسه مش قادره تتخيلي ايه نعيمك اللي فيها فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فيهن قاصرات الطرف قاصرات يا جماعه مش مقصورات قاصره هي بارادتها هي برغبتها هي من كتر حبها لزوجها مش قادره تبص لغيره كحط عينيها عليه من كتر مش مقصورات ال- ال- ال- في اصحاب اليمين حور مقصورات انما هنا قاصرات هي اللي من كتر العاطفه الرهيبه اللي في قلبها تجاه زوجها مش نفسك واحده تحبك كده ده حتى ربنا قال قاصرات الطرف ما قالش قاصرات العين هو ايه فرق العين من الطرف الطرف ده يا جماعه اللي هو لما العين تكون جمال لم يرى زيه بقى وحركات العين يعني الطرف ده وصف لحركات العين وصف لنظرة ال- الحب الرهيب لما واحدة تبص لزوجها بنظرة حب رهيب أو تبص لحد بنظرة حب رهيب فتلاقي الجفن مرتخي كده نازل وبتبص بنظرة هيام هي دي قاصرات الطرف أو من معاني قاصرات الطرف نظرة حب رهيب في الدنيا طبعا ال- يعني النظرة ديت ممكن تبقى في أول أسبوع بعد كتب الكتاب وبعد كده خلاص بقى بعد العيال وزحمة الدنيا إنما في الجنة هي ما وراهاش غيرك هي فاضية ليك أنت هي أنت أنت الوظيفة بتاعتها ربنا يستر بقى فيهن قاصرات الطرف يعني ك- كلام فيه شدة جمالها من كلمة الطرف وشدة حبها لزوجها حتة قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان يعني ايه لم يطمثهن كثير من الناس بيقول لم يطمثهن يعني لم آه، يجامعهن ده معنى في معنى علماء اللغة ماشيين عليه او كثير منهم ماشي عليه ان الطمث الماس ما اتمسكش من حد قبله حدش لمسها قبله ما حدش لمسها قبله في الدنيا مريم قالت ولم يمسسني بشر تقدري تقوليها تقدري تقولي انك ما حطيتيش ايدك في ايد راجل حتى تسلمي عليه تقدري تقولي عايزين يا جماعه العفيفات دول عايزين اللي ما اتمسكش من بشر قبل ما قبل ما قبل ما تحط ايدها في ايد زوجها عايزين اللي ما اتمسكش ده حتى في الجواز يقول لك انا طالب ايد بنتك يعني ده كان الايد دي حتى ما تتحطش في ايد حد غير ايد جوزها اول ايد تتحط فيها يعني يا جماعه عايزين العفاف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان انت اول واحد في حياتها انت كل حاجه في حياتها ليه لانك اديت كل حاجه لربنا فربنا اداك واحده كل اللي جواها ليك انت كل مشاعرها ليك انت كل اللي في حياتها ليك انت ما حدش افسد قلبها بكلمه سوء ولا بكلمه عاطفيه حرام قبل ما تعرفك انت لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان كانهن الياقوت والمرجان في واحده دلوقتي قاعده تقول الله طيب واحنا احنا احنا رحنا فين احنا كنا ماشيين مع بعض رجاله وستات لغايه دلوقتي احنا رحنا فين احنا دلوقتي يا بنتي انت عارفه انت اسمك ايه في الفردوس الاعلى يا جماعه انتوا ملكات الفردوس الاعلى والله يا اخواني يا جماعه انت ده دي, دي في واحد حور العين ده نوع من انواع المتاع في ايه انما انت الجنتين دول انت عندك جنتين زيك زي جوزك يعني انت جنتين وهو جنتين انتوا الاثنين معاكوا اربع جنات دلوقتي اه اتحكمي فيه زي ما انت عايزه بقى يعني انت دلوقتي ملكه انت عارفه في الدنيا لما يكون واحده ابوها غني فيبقى وليها ابوها في الجواز فيبقى ايه بتستعز باباها طب باباها وزير اه لا بقى ده بتستعز باباها قوي جوزها ما يقدرش يكلمها ده وليها الوزير الفلاني انت في الجنه وليك الله تخيلي جوزك هيقدرك قد ايه جوزك هيحبك قد ايه انت وليك الله انت ولي في الدنيا والاخره تخيلي جمالك في الجنه بس خدي بالك كانهن الياقوت والمرجان ده جمال نساء الفردوس الاعلى انما خيرات حسان ده جمال نساء اصحاب اليمين انت درجه جمالك على قد شغلك على قد تعبك طب وجمال جوزك جمال جوزك برضه يعني الجمال يوسف في الدنيا هو اشد منه ولكن على قد مقامك في الجنه طب افرض انا مش عايزه مش عايزه جوزي بتاع الدنيا ده يبقى معايا في الجنه بقى انا يعني انا مش عايزاه في الجنه يعني اه والله تبقى رحمتيه اللهم لك الحمد يعني يبقى نعمه من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يوسع عليك وعليه يا رب اللهم امين طب احنا والله احنا مبسوطين من نعيم الجنه بس ما ينفعش الجنه من غير حور عين يا ستي يا- ربنا بيقول جنتان يعني الدنيا تبقى واسعه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بس انت ادخلي وشوفي ربنا هيرضيك قد ايه انما انا عايزك تفتكري كويس قوي ملكات الفردوس الاعلى انت ملكه من ملكات الفردوس الاعلى كل النعيم ده ليكي بل الحور العين دول كمان من جواريكي تخيلي النعيم اللي انت فيه اشتغلوا يا جماعه اتعبوا يا جماعه كانهن الياقوت والمرجان ربنا قال الياقوت والمرجان ده وصف الجمال وصف جمالها هي قبلها قال قاصرات الطرف وصف عواطفها للجوزها بس يعني جمال العفاف قبل جمال الجسم نفسه جمال العفاف قبل جمال الملامح المراه لو ياقوت ومرجان ولكن بتكلم ده وبتكلم ده وده معاه نمرتها وده رخيصه ملهاش قيمه حدش يرضى انه يدفع فيها اي مهر ليه لانها انسانه رخيصه كانهن الياقوت والمرجان الياقوت لون احمر المرجان الشعب المرجانيه بجميع الالوان اللؤلؤ ابيض تخيل الخدود لون الياقوت والعينين لون الحاجه من المرجان والشعر عامل زي الايه واللون البشره عامل زي لون اللؤلؤ تخيل واحده لما تبص لها تفتكر الاحجار الكريمه ايه الجمال ده ويا جماعه ربنا جايب وصفها باحجار كريمه لان الاحجار الكريمه دي اللؤلؤ بيتحط في صدف ده شده رعايه ولان اللؤلؤ ده بيتباع في محلات فاخره جدا القصور اللي انت فيها قصور رهيبه رهيبه قصور النعيم بتاعت الجنه إذا كان ده جمال اللي ساكنه القصر امال القصر بيبقى ما جماله شكله ايه شدة الجمال والحسن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان عمر ما حد لبسها عمر ما حد لبسها غير زوجها فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان انت بتحسن على قدرك ربنا بيحسن ليك على قدره سبحانه وتعالى إلا الإحسان الكلمة دي ما دوبتش قلبك كلمة غرست كرامتهم بيدي ما لهفتش قلبك انك انت تاكلي من غرس الملك سبحانه وتعالى كلمة الا الاحسان ما لهفتش قلبك لاحسان الله في نعيم الجنة يا جماعة كل النعيم ده ده نعيم الجنة ده حاجة يعني احنا مش فاهمين اصلا معظم الكلام ده ده احنا بنتخيل كده من من الكلام اللي في التفاسير وكده احنا بنتخيل النعيم شكله إيه. انما ده ثم ختمت عليها ده حاجة ولا الملائكة المقربين يعرفوها هنعرفها لما ندخلها ونشوفها باذن الله هل جزاء الاحسان الا الاحسان جزاء من جنس العمل انا عايز قلبك يتلهف يا جماعه الفردوس الاعلى انا عايز انا عايز نقف وقفه يا جماعه عايز نقف وقفه معظم ايات الجنه في القران ما هياش ايات للجميع ما 90% من ايات الجنه في القران بتتكلم عن نعيم السابقين يعني في سوره الرعد سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار اه ده احنا بنقرا وبنعدي شوف الحديث الصحيح بقى حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاعد مع الصحابه فبيقول لهم اتدرون اول من يدخل الجنه من خلق الله دول السابقين السابقين بقى ده مش السابقين ده السابقين السابقين يعني اسبق الخلق الى الله انتوا عارفين مين اول ناس بيدخل الجنه قالوا له الله ورسوله اعلم قال اول من يدخل الجنه من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين الرسول وصف بقى الذين اسمع يا منقبه اسمع يا ملتحي اسمعوا يا ملتزمين اسمعوا اللي عايشين في وهم الالتزام اسمعوا وصف جنود الله سبحانه وتعالى اللي ربنا اداها اعلى الفردوس الاعلى ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للفقراء الفقراء والمهاجرون الذين واحد تسد بهم الثغور كان واقف على ثغر من ثغور الدين والدعوه كانت واقفه على ثغر من ثغور الدين انت واقف على ثغر شكله ايه اتنين ويتقى بهم المكاره كان الثغور اللي محدش راضي يقف عليها هو بيقف عليها الاوقات اللي محدش راضي يشتغل فيها عشان انشغاله في الدنيا والامتحانات هو ما بيبطلش شغل فيها كان بيصدر نفسه عشان دينه ثلاثة ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء يعني من كتر انشغاله بالدين والدعوة ما عندوش وقت لاساسيات احتياجات الدنيا فيقول الله لملائكته يا ملائكتي ائتوهم فحيوهم روحوا لهم الجنه حيوهم فتقول الملائكه يا رب نحن سكان سمائك وخيارك من خلقك ده احنا يا رب اعلى ناس في خلقك افتامرنا ان ناتيهم فنسلم عليهم يا رب احنا مش احنا مقامنا اعلى منهم عندك ولا ايه يا رب فيقول الله يا ملائكتي انهم عبادا كانوا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وكانوا تسد بهم الثغور شوف لك ثغر اقف عليه ويتقى التقى بهم المكاره اوعى تبطل عمل لدين الله ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء لانه كان بيشوف حوائج الدين وبيقدمها على حوائجه فتاتيهم الملائكه فتدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار يعني ايات الجنه بتاعت سوره الرعد الاول ناس بيدخلوا الجنه من خلق الله يعني يا جماعه احنا مش عايزين نتخدع يا جماعه عايزين نفهم ان معظم نعيم الجنه اللي موجود في القران ده نعيم السابقين انت سلام عليكم بما صبرتم صبرت على ايه صبرت على ايه احنا عايزين وقفات عايزين وقفات اول وقفه المقارنه ما بين نعيم السابقين ونعيم اصحاب اليمين اول وقفه يا جماعه النعيم اللي بعده اول نعيم السابقين ربنا ركز فيه على الجمال المبهر جمال جمال الالوان اول ما بتدخل الجنه تخيل الارض من ال... من من, من ال... الارض من المسك ومن الزعفران اخضر فاحمر وفيها ياقوت احمر وفيها لؤلؤ ابيض تخيل ان النهر نهر اللبن عامل زي لمبه النيون البيضاء عليه حواف قباب اللؤلؤ الابيض على الجانبين وماشي في ارض خضراء انا عايزك تتخيل انت اول ما بتدخل الالوان القصور واللبس والشجر والوان كل شيء مذهله الجنه يا جماعه ده الجنه يعني الشجر المت... اللي, اللي, اللي مسكت اغصانه في بعض يعني ربنا سمى الجنه بجمال الاشجار اللي فيها تخيل جمال الشجر اللي في الجنه ده شكله ايه شده الجمال شده كانهن الياقوت والمرجان انت عمرك سمعت وصف الجمال في هذا الوصف مفيش وصف الجمال في هذا الوصف ابدا شده الجمال الحاجه الثانيه النعيم الباطن يعني ايه النعيم الباطن بطائنها من استبرق ده عطاء محب ده عطاء ربنا بيحبك فبيديك ده فبيديك حتى الباطن بهذا المنظر وفيما عينان تجريان ده الميه بتجري لغايه عندك الميه بتحبك جنى الجنتين دان الاغصان بتحبك وجايه لغايه عندك قاصرات الطرف مراتك بتحبك ومش قادره تشيل عينها من عليك الحب الرهيب عطاء لانك صلحت الظاهر والباطن فربنا صلح لك الظاهر والباطن لانك سبت كل حاجه فاداك كل حاجه لان كلك كان ليه فاداك النعيم كله لانك اديت كل شيء فاداك كل شيء لانك كنت من جوه خالص ليه فاداك اللي يحبك حب خالص ليك جزاء من جنس العمل انا عايزك تقف معايا وقفه تقارن ما بين نعيم السابقين واعلى نعيم حصل في الدنيا اعلى نعيم في الدنيا اعلى نعيم اجمل قصر في الدنيا ايه اجمل امراه في الدنيا ايه اجمل شاب في الدنيا سبته ربنا عشانه ايه إيه انت بتبيع ايه بايه بتبيع ايه بايه انا عايزك تقف وقفه الفرق ما بين نعيم السابقين وما بين عذاب النار في الايات اللي قبلها انا عايزك دلوقتي وانت بتسمع عن ايات النار ما هو سوره الرحمن سوره الرحمن احنا يا جماعه المره اللي فاتت شرحنا النص الاولاني اللي هو جل... اكرام ربنا في الدنيا وجلال ربنا في الدنيا احنا النهارده بنشرح النص الثاني اللي هو جلال ربنا في الاخره واكرام ربنا في الاخره ذو الجلال لما بيغضب ال- الرحمن بيقول من وصلني وصلت ومن قطعني من وصلك وصلت ومن قطعك بتته قطعته تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى الملك سبحانه وتعالى لما يبت انسان لما يقطع حبل الرحمات عن انسان شوف ربنا بيقول ايه فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان فكانت ورده كالدهان فاذا انشقت السماء اذا اذا دي للمفاجاه يعني كان الكون كله متسخرك ورحمات فجاه كل حاجه اتقطعت فجاه كل حاجه انتهت فجاه كل حاجه راحت يا جماعه انا عايزك تتخيل ايات العذاب في سوره الرحمن ده سوره الرحمن المفروض ما تجيش ايات عذاب لا ده كانت ايات عذاب بس رهيبه جت ايات عذاب بتقول لك الرحمن لو قطع رحماته لو كل حاجه اتقطعت فاذا انشقت السماء رحمه السماء بيك اتقطعت انتهت ما عادش في رحمه من الكون بيك فكانت ورده كالدهان فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان ما حدش هيسال في حد ما حدش هيرحم حد لو اب شاف ابنه بيترمى في جهنم قدامه مش هيسال ذنبك ايه واترميت ليه رحمه البشر اتقطعت بيك يبقى رحمه الكون اتقطعت بيك وبعد كده رحمه البشر اتقطعت بيك يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام الملائكه ابن عباس بيقول تاخذه فتكسره كما يكسر الحطب يعني من ظهره كده يتقطم وسطه بحيث ان يبقى راسه مع رجليه يبقى اول حاجه تترمي في الجهنم والعياذ بالله الملائكه رحمتها انتهت اللي كانت بتجري في رزقك في الدنيا اللي كانت بتجري في كرامات ليك في الدنيا رحمتها انتهت بعد كده هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم ان مفيش رحمه طب خمس دقايق راحه خمس دقايق راحه ما بين النار دي والنار دي لا الرحمه انتهت زي اللي بيتحط في فرن حديد كده بيتقفل عليه الحراره بتتصاعد تصاعد رهيب مستمر الرحمه انتهت تخيلوا يا جماعه في سوره الرحمن لما جه العذاب جه ربنا بيقول اوعى تتغر برحماتي لو قطعت رحمتي ومن قطعقي قطعته بتته زي حبل سر لما يتقطع عن طفل كل الرحمات بتتقطع رحمات الكون رحمات البشر رحمات الملائكه رحم اي رحمه ما عادش في رحمه والعياذ بالله ما عادش ربنا يعافينا يا رب ما عادش في رحمه شوف ربنا بيقول فاذا انشقت السماء السماء يعني اتشقت الشمس والنجوم والمجرات اتشقت واتشقت ال- الذرات اللي فيها انفجارات نوويه رهيبه في السماء فاذا انشقت الانشقاق ده حدث رهيب لدرجه ان ربنا سمى سوره كامله الانشقاق السوره اللي قبل الرحمن انشق القمر لا ده السوره دي انشقت السماء كلها تخيل برج التجاره العالمي لما الطياره دخلت شقته من النص انصهر وذاب وانهار طب لما السما دي تتشق وتنهار تنهار على مين تخيل سبع ادوار عماره بيقعوا عليك طب سبع سماوات بيقعوا على البشر ازاي قوه ايه اللي هتشق السماوات دي وربنا ما قالش فاذا شقت السماء قال فاذا انشقت يعني كان هي اللي بتتشق من الغضب كان الكون كله غضبان الكون كله ما عادش عنده رحمه تجاه هذا العاصي جلال ربنا ظهر على هذا العاصي اللي حارب ربنا وعدى حدود ربنا فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان ورده يعني ايه يا جماعه ورده ليها معاني الفرس بتاع حمزه بن عبد المطلب سيدنا حمزه كان اسمه ورد ورد يعني ايه ورد من الورد لا ده الاسد اسمه ورد واللابو امراض الاسد اللي بتفترس الفرائس اسمها ورده اسمها ورده يعني علامه الافتراس طب ورده ليه لعل والله اعلم لانها لا ترد على الفريسه الا مره واحده بتقض عليها من اول مره يعني الكون كله بينقض على الارض المعنى الثاني ورده يعني لونها احمر يعني السماء كلها بتحمر الانفجارات نوويه هائله ده انا بقول لك انشقت السماء مش انشقت الذرات انشقت المجرات انفجارات نوويه رهيبه بيبقى اللون احمر قاني رهيب والورد يا جماعه بيغير لونه من الصيف للشتاء كان الورد مالك جزيره العرب في الصحري والجبال والجناين كل حاجه بيغير لونه يعني السماء بتتغير الوانها مع الانفجارات الرهيبه اللي بتحصل فيها وتتابعاتها ورده زي ورق الورد ورق الورد مشقوق من بعضه وورق الورد اه السما بتتشقق من بعضها ورق الورد سهل انه يقع السما بتقع بتقع خلاص ورق الورد ضعيف السما ف- وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه السما بقت ضعيفه واهيه فكانت ورده كالدهان عارفين الدهان الدهان اللي الانسان بيدهن بيه شعره الدهان اللي بندهن بيه الحيطه الوان كتير السما كل الالوان في يوم الفزع الاكبر وسائله الدهان بيبقى سائل السما بتسيح وبتساقط الزيت المغلي اللي فيها او النحاس المغلي اللي فيها او المعادن الدائبه اللي فيها على الارض فكانت ورده كالدهان ما عادش في رحمه فباي الاء ربكما تكذبان الاء الاء دي يعني نعم يا رب نعم يا رب وسط الايات الرهيبه ديت وسط الايات يا- يا اخواني ده اكبر نعمه ان ربنا يفوقنا اكبر نعمه ان ربنا يفهمنا حقيقه الموقف اللي احنا فيه وخطورته انشقت السماء ده الايه اللي قبلها يرسل عليكما شواظ من نار ده اشد حاجه الانسان هيشوفها في في الدنيا شواظ الشمس الواحده الشاظيه الواحده نص مليون كيلومتر الشاظيه الناريه الواحده ما بالك بقى ده ده بتاع الدنيا امال الاخره انشقت السماء ده شيء تاني خالص اذا كان اشد عذاب الدنيا اللي هو شواظ النار ربنا قال بعده فلا تنتصران امال قدام انشقاق السماء الانسان هيعمل ايه وهيواجهه ازاي فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان مفيش اسئله ليه محدش يسال في حد محدش هيعبر حد محدش هيبص لحد جوارحك هتنطق عليك حتى رحمه جوارحك بيك هتتقطع حتى رحمة ايديك ورجليك بيك اللي كانت مسخرة هتتقطع كل الرحمات بتتقطع كل الحبال السرية للرحمة بتتقطع كل شيء بيتقطع مناظر يعني تصوير رهيب في سورة الرحمن فيومئذ لا يسأل ما هو ما كانش بيسأل أصلا حرام ولا حلال وبيشتغل وخلاص فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم بعلامته إيش- ب- ب- بريحته ريحة ريحته الناتنة تعرف إن ده عصر من ساعة الموت وريحته باينة سواد وشه زرقة عينه الرعب الغبرة اللي على وشه يا جماعة يا جماعة كل واحد بيعرق على قد المعاصي اللي أعضاؤه عصتها من عرقه ودرجة العرق بتاعته يا إخواني كل عضو عصى ربنا بيسود اكتر من الاعضاء التانية زي ما اعضاء الوضوء بتبيض اكتر من الاعضاء التانية اعضاء المعاصي بتسود اكتر من الاعضاء التانية يعرف المجرمون بسيماهم اما دورت في كلمة السيمة في كتب اللغة فوجئت يا جماعة ان السيمة في اللغة هي الكوي بالنار السيمة في اللغة يقول لك سنسمه على الخرطوم يعني هنكوي الوليد بن المغيرة على مناخيره بالنار عشان لما يتمسك خنزير يتعلم من خنازير النار كلها والعياذ بالله يعني بسيماهم يعني ايه يعني من من الكوي اللي اعضائهم مكوية بيه طب هما ده دول لسه طالعين من القبر يبقى ده من ادله عذاب القبر يبقى ده من ادله ان في ناس بتتكوي في النار تحت التراب لانه بيطلع مكوي اصلا فباين الكوي على اعضاء المعاصي اللي هو عصاها يعرف المجرمون يعني ايه يعني السماء اتشقت وانتهت رحمات السماء وكان تحت الارض اللي هي امه امه بيتكوي بالنار ورحمات الارض انتهت لا السماء بترحمه ولا الارض بترحمه ولا الملائكه بترحمه ولا الناس بترحمه ولا جوارحه بترحمه ولا حد بيرحمه لانه اختر بالرحمن فاتقطعت رحمات الرحمن عليه فيؤخذ بالنواصي والاقدام ايش معنى النواصي النواصي اللي هي اهي والاقدام اللي هو رجلين رجلك اقدمت في طريق ايه رجليه اللي خط بيها في طريق المعصيه الناصيه اللي قرر بيها انه يمشي في طريق المعصيه والرجل اللي نفذت القرار ومشت فيه يعني احنا في سوره الرحمن يعني ربنا بيقول لك في سوره الرحمن اشمعنى ان اوصل الاقدام بيقول لك انا ما ظلمتش حد الناصيه اللي قررت والرجل اللي نفذت الناصيه اللي قررت الطريق الغلط والرجل اللي مشت فيه الاتنين يقوم مكسور ظهره بالعكس يتربط الناصيه بالرجل ويترمي في جهنم يبقوا اول ما تمسهم النار وواحد ورا واحد واحد ورا واحد واحد ورا واحد قاعدين يترموا ويؤخذ بالنواصي والاقدام ورا بعض يؤخذ يتأيدوا بالقيود والعياذ بالله ليه؟ لان نواصي والاقدام قلت يا جماعه هيتمنى ان رجليك تتقطع في الدنيا لانها في سوره الرحمن العضوين العضوين اللي ربنا بيقول اهو انا ما ظلمتش حد الرحمن ما بيظلمش حد ولا بيعذب حد الا اللي يستاهل فباي الاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم اه ما بيشوفوها الاول وهي مقفوله وبعد كده لما تتفتح بقى زي ما فرن الحديد كده يتفتح ها، جهنم اهي جهنم يعني بعدة القعر العميقه يطوفون بينها وبين حميم ان يطوف ديت دي كلمه ما تعديش يعني هو بيتشوى في الج... في الحب... في, ال... في, ال... في جهنم ي... عايز ميه عايز ميه يلوح لي بقى النار اللي فيها ال- الحميم يجري عليها يجري عليها يقوم يتسلق بالحميم يقوم طب عايز يهرب من الحميم باي طريقه يرجع على جهنم النار ما بين ج- نار بيتشوي فيها ونار بيتسلق فيها والعياذ بالله يطوفون قاعد يجري يدور على اي حل واي مخرج مفيش بينها وبين حميم حميم ده يا اما من الميه اللي حرها بقى رهيب يا اما من الحمم زي الحمم البركانيه المعادن اللي من كتر الحراره انصهرت وتصفر اي حاجه تخيل ده يبقى شربه ده كوبايه حمم بركانيه لما بيعطش ده الشرب بتاعه والعياذ بالله ايه ده ان يعني ايه ان ان يعني بقاله الاف السنين مغلي عليه وان الاوان اخيرا بعد ما وصل لقمه غليانه انه يتعذب بيه من الاف السنين والعصاه بيعد عذابهم زي ما من الاف السنين والطائعين بيعد كرامتهم عند ربنا سبحانه وتعالى مين اللي يستحمل مين اللي يستحمل ان الرحمن يقطع رحمته عنه ومين اللي يضيع رحمات الرحمن اللي اتكلمنا عليها انا عايزك تقارن بقى ما بين نعيم الفردوس الاعلى وما بين العذاب بتاع والعياذ بالله المعذبين اللي قطعت عنهم رحمات الرحمن انا عايزك تقارن في كل كلمه اذا انشقت السماء ده الدنيا كلها اتقطعت الرحمه وده جنى الجنتين دان الدنيا كلها بتخدمه زي ما كانت مسخره ليه في الدنيا تسخر اكتر ده يعرف المجرمون بسيماهم كان تحت التراب بيكيوا بالنار وده كان تحت التراب مفتوح له نافذه على الجنتين بيتفرج عليهم لغايه ما يدخلهم ده يعرف المجرمون فيؤخذ بالنواصي الملائكه بتعذبه ده الملائكه بتكرمه بيدخلوا عليهم من كل باب ده يومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان كله بيتبرى منه ده كل حاجة بتحبه حتى المية حتى مراد كل حاجة بتحبه حب رهيب هذه جهنم يطوفون بينها وبين حميم آن ما بين نارين ده ما بين جنتين ده في حميم ده في عينان تجريان من كتر شوف الجمال بتاعهم ده بتاع الجنة قاعد يسمع ألحان أشجار الجنة السيمفونيات ال- الرهيبة بقى اللي بتتعزف في الجنة وده قاعد والعياذ بالله يسمع حسيس النار مين يا جماعة اللي يتردد لحظة في الاختيار ما بين الاختيارين دول أنا عايز أقول لك وقفات أنا عايز أعرفك أنا أنا أنا مش عايز أخوفك قد ما أنا عايز أشوقك للفردوس الأعلى قد ما أنا عايز يتفتح على قلبك نافذة على الفردوس الأعلى قد ما أنا عايزك تحس يعني إيه فرد يعني أنت تبقي ملكة من ملكات الفردوس الأعلى انك تبقى مالك في جوار عرش الله سبحانه وتعالى يا جماعه عايزين نفوق بقى عايزين فكر الاخره يطلع علينا كفايه غيبوبه بقى الاعلام قاعد يخدر والبرامج العلمانيه قاعده تخدر الحقهم الحقهم اللي اللي, اللي, أت- اللي لما اتخانق مع مراته راح ذبح العيال ورماهم جنه ايه يا عم انسى بس دلوقتي الحقهم الحقوا الجريمه الحقوا الاغتصاب و- ده احنا هنجيب اللي اغتصبوه ونعمل معاه حوار وتقول لنا زي... ايه ده ايه المتاهه اللي احنا قعدنا عايشين فيها ديت الصبح الناس قاعده تجري عشان الدروس الخصوصيه و- وعشان وبالليل الناس قدام برامج علمانيه قاعده تسمم في دماغها وتنسيها الجنه ايه يا جماعه هنفوق امتى ايه الغيبوبه اللي احنا فيها دي ازاي نغفل عن الكلام ده ازاي الكلام الخطير ده نغفل عنه ازاي ازاي يضحكوا علينا زي اللي بيضحكوا على طفل بلعبه عشان ينسى عشان ما ياخدش باله عما حد يعدي ولا امه تخرج بره البيت ولا ولا بيضحك ازاي يضحكوا علينا بشويه القصص ما عندهمش غير ثلاث قصص قصه الاغتصاب وقصه اللي قتل عياله لما زعل مع مراته والقصه الثالثه قصه اللي قتلوها الخدامه قتلتها ولا الخدام قتله ثلاث قصص النهارده اتكلموا على الاولى بكره الثانيه بعد الثالثه يرجعوا الاولى الثانيه الثالثه ما عندهمش غير ثلاث قصص واحنا قاعدين الضحك علينا قاعدين بننسى الجنه لغايه امتى الغيبوبه اللي احنا عايشين فيها نعرج بسرعه بقى على ايات اصحاب اليمين يا جماعه ايات اصحاب اليمين ومن دونهما جنتين اقل بقى في المقام مدهمتان مدهمتان انتوا عارفين ال- الخضره بتاعت الصعيد الخضره الزاهيه قوي ديت حد منكم شاف صور طبيعيه فيها مئات الفدادين مفروشه كلها خضره مليانه ازهار واشجار واعشاب و... يعني خضره كثيفه رهيبه مدهمتان بس الثانيه كانت ذوات افنان الوان والوان بقى فيهما فاكهه ونخل ورمان تخيل النخل والرمان ايش معنى يخصوا الرمان ده حاجه يعني الرمان ده تخيل جواه قشر ابيض وجواه ال- الحبات بذر تخيل لو البذر راح والقشر راح تشيل بس القشره اللي بره تلاقي فصوص طعمها بديع من كتر الجمال والعسل اللي فيها ولا جواها بذر ولا حواليها قشر ابيض وحواجز بيضه قاعد تاكل على طول تخيل جميل مش كده يعني تخيلوا يا جماعه فكه الجنه دي شكلها ايه ده دي اسماء بس في الدنيا ده في الجنه معاني تانية انما التانية فيهما من كل فاكهة زوجان فيهن خيرات حسان فيهن فيهن ايه في الاربع جنات بقى فيهن هنا العلماء قالوا يعني الجنتين بتوع دول والجنتين بتوع دول يعني ايه يعني كل اصناف النعيم اللي في جميع طبقات الجنة موجود عند السابقين انما اللي عند السابقين مش موجود عند غيرهم ابدا اللي عند السابقين عند السابقين بس انما كل صنف موجود في الجنه برضه عند السابقين فيهن خيرات خيرات جمع خيره واحده ربنا اللي اختارها لك اللي هيختار لك في الجنه ربنا اللي هيختار لك في الجنه ربنا واحده تقول طب انا انا ما بحبش جوزي انا أعمل- اللي هيختار لك ربنا واللي هيختار لك ربنا جرب شوف بقى اختيار ربنا سبحانه وتعالى خيرات حسان مش لجنه تحديد ملك الجمال العالم اللي قالت عليهم حسان ده الملك خالق الجمال هو اللي قال عليهم حسان حور مقصورات في الخيام حور حوراء العين شدة الجمال حوراء الجلد شدة البياض حوراء القلب شدة المشاعر والشوق ليك حوراء الملامح شدة الحيرة في الجمال الرهيب في كل ملمح من ملامحها حور مقصورات مقصورات يا جماعة يعني سيدات قصور كلمة مش بسيطة مش مقصورات يعني محبوس مقصورات يعني سيدات قصور مقصورة المشاعر على جوزها يا جماعة لا تأنس إلا بجوزها مقصورات في الخيام الخيام اه في مساكن في الجنة في بعض المفسرين يقول لك الخيام زي الخيام البدوية للأسف للأسف البعض يا جماعة الرسول وصف الخيمة إنها لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميل وعرضها 60 ميل حاجه رهيبه محفور جواها الارض لؤلؤ والجدران لؤلؤ وكل حاجه والبلكونات لؤلؤ كل حاجه لؤلؤه واحده لؤلؤه دي خيام الجنه الفردوس ال- ال- ال- ظهر الكوثر على جانبيه قباب لؤلؤ خيام لؤلؤ يعني انا عايز اقول لك ايه انا عايز اقول لك ان في الدنيا في مساكن جديده اه احجز في المهندسين احجز على المشايه احجز على الكورنيش كل شقه على حسب موقعها وعلى حسب قبلي ولا بحري وعلى حسب مساحتها وعلى حسب التشطيب كل حاجه لها ثمن بيت جنب بيت النبي له ثمن انما إيه، خيمه على الف... على نهر الكوثر لها ثمن تاني غرفه في الفردوس الاعلى لها ثمن قصر في الجنه له ثمن دفعت ولا لا وعايز القصر قد ايه وعايز الجنينه انواع الاشجار اللي فيها ايه كل حاجه لها ثمن دفعت ولا لا عايزين ندفع مش عايزين نغيب عايزين ندفع ثمن الجنه يا جماعه مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر رفرف يعني حاجة بترفرف آه، وانت عليها سواء بقى أشجار بترفرف من ريح حواليك سواء حاجة زي السحاب كده والناس قاعدة عليها بترفرف بيهم سواء يعني سبحان الله ده حاجة بقى إيه يعني المفسرين كل واحد بي يعني على رفرف خضر وعبقرين حسان شلت و- وأعداد أكبر اكبر محلات الجاليري في العالم ما الجاليري في العالم ما تعرفش عنها اي حاجه فباي الاء ربكما تكذبان اخر ايه تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام تبارك لما تشوف واحده جميله تقول سبحان الله طب واحده جمال رهيب تقول تبارك الخلاق ده جمال فياض من الملامح تبارك ده يعني خير فياض خير رهيب تبارك مش تبارك ربك تبارك اسم ربك يعني اسم ربنا سر كل بركه في حياتنا الايه دي من اكتر ايات القران اللي بتحث على ذكر الله طب ليه ربنا اخر سوره الرحمن بعد وصف الجنه قال تبارك اسم ربك لان كل نعيم الجنه ده لم يز لم يغرس الا بذكر الله ما فيش ثمره طلعت الا بذكر الله في الدنيا وفي الجنه ما فيش نعيم الا بذكر الله تبارك كان ربنا بيقول شوفوا كل ده بسبب ذكري شوفوا ذكري بيجيب بركه قد ايه وخير قد ايه عايز بركه في حياتك عايز النعمه تزيد عايز فيضانات الخير عايز شلالات العطاءات من خزائن الله عايز كل ده يبقى اسم ربك تبارك اسم ربك خليك ملازم لاسم الله خليك ملازم لذكر الله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام المرة اللي فاتت أنا وقفت معاكم عند قول الله يرسل عليكم أشواظ من نار وقلت لكم لعلها لطف من ربنا يا جماعة ذو الجلال والإكرام ذكر في الرحمن مرتين ولم يذكر في أي صورة تانية مرة مع النص الأول اللي شرحناه المرة اللي فاتت ومرة مع النص التاني اللي شرحناه المرة دي المرة اللي فاتت اتكلمنا عن حاجتين إكرام ربنا في الدنيا وجلال ربنا في الدنيا المرة دي اتكلمنا عن جلال ربنا في الآخرة وإكرام ربنا في الآخرة شايفين الت... التناسق يا جماعه بتاع الصوره شايفين الصوره كلها بتعرفك مين هو ذو الجلال والاكرام مين هو مين هو الرحمن سبحانه وتعالى عايزين نعرف الرحمن سوره الرحمن كانت رساله من الله لاهل الكره الارضيه كلها مجتمعين كانت بتقول لهم اوعوا تنسوا الرحمن عمل لكم ايه كانت بتقول لهم اوعوا تختاروا برحمات الرحمن ولا تتقطع عنكم كانت بتقول لهم انتوا لو تعرفوا رحمات الرحمن اللي مستناكم في الجنه مش هتختاروا طريق غير طريق ربنا سوره الرحمن بتقول اللي مصممين يحاربوا ربنا فلا تنتصران جايه لهم سوره الواقعه بعدها الواقعه يعني الحرب جايه لهم الحرب من ربنا سبحانه وتعالى اللي مصممين لما ربنا قال ولا تخسروا الميزان اللي مصممين الميزان يفضل بايظ بتاع الدنيا هيجي لهم الخافضه الرافعه اللي هتعدل الموازين تاني مره اخرى انا مش عارف بصراحه اعمل ايه يا جماعه يعني الوقت تقريبا خلص ويعني سوره الرحمن انا يعني يعني انا مش عارف اقول ايه يعني سوره الرحمن عروس القران تخيلوا الجمال اللي فيها والمعاني اللي فيها عايزين لعل بعد كده ان شاء الله احاول اتبع مبدا قدر الوسع ان شاء الله ان الصوره ما تتشرحش على مره احاول ان الصوره تتشرح على مرتين يعني بحيث ان احنا نقدر نعيش مع الكلام ما نقعدش يعني ده الواحد بيشرحها على مرتين وبرضه بيجري ولكن يعني يعلم الله كل ده بسبب الوقت يا اخواني باذن الله يعني سوره الرحمن ان شاء الله نصلي بيها الليله ونصلي بيها طول الاسبوع ونعيش مع عروس القران ونحفظها يا جماعه دي اهم توصيه توصيه قراءه القران اللي ده هدف السلسله دي اصلا سواء هدف السلسله ديت هدف راجع لك يا رب ان احنا نرتبط بك كتاب ربنا سبحانه وتعالى يبقى اول حاجه هذه الصوره تاني حاجه يا جماعه تبارك اسم ربك ذكر الله ما نبطلش ذكر لله ما ننقطعش عن ذكر الله ما ننقطعش عن ذكر ذي الجلال والاكرام عايز البركه في حياتك عايز العطاءات عايز الفتوحات عايز اعظم ما يعطيه الله لعباده ذكر الله عايز ربنا يطلع عليك من فوق سبع سماوات يرى ان الغربه ما نستكش ربك الرحمن سبحانه وتعالى ذكر الله انا عايزك تكتبي بعد الحلقه ورقه تكتبي عليها تبارك اسم ربك وانت تكتب ورقه تبارك اسم ربك وتعلقيها وتفتكر ان بركه حياتك كلها بسبب ذكر الله بسبب ذكر اسم الله اوعوا تبطلوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر انا مش عارف اقول ايه يا اخواني يعني انا يعني محضرين توصيات كتير وحاجات ومشاريع هامه ولكن برجاء الانتباه برجاء الانتباه باقي على رمضان 84 يوم تقريبا برجاء الانتباه رمضان عاد بيتعدي بالايام خدوا بالكم يا جماعه خدوا بالكم من هذه الحقيقه الخطيره قبل ما غادركم يعني اقصى حاجه بقى اقدر اقولها ان بفضل ومنه الله يعني اتفقت مع يعني يعني امنا الفاضله واختنا الفاضله القائمه على جمعيه منابر النور ان هي تحضر يعني نحضر مشروع كبير جدا للسائل والمحروم الاسر المحرومه والفقيره في مصر وخلصنا لغايه الوقت بفضل الله 550 ملف ل 550 حاله فقيره ومعدمه ويتيمه في اللي وهي بفضل الله يعني مجهزه الملفات مع كل حاله ملفاتها كل الدوسيهات ديت ملفات متجهزه لحالات يتيمه وحالات فقيره وحالات معدمه لليتامى مش انت عايز الفردوس الاعلى اللي اتكلمنا عنها انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين الفردوس الاعلى يا جماعه ادي طريق من طرق الفردوس الاعلى كل الاسر اللي قاعده افتحها لكم ديت كل اسره منها باذن الله طريق للفردوس الاعلى عايزين يا اخواني عايزين ننتبه كل دهيت مستنيه مستنيه ان حد يجي يكفل هذه الاسر عشان الفردوس الاعلى 550 حاله ويبقى باذن الله سبحانه وتعالى كمان لسه ان شاء الله مئات الحالات واكثر كمان في المرحله الثانيه ولكن هي ديت المرحله الاولى باذن الله سبحانه وتعالى فجزاه الله خيرا يعني يعني اخواننا في جمعيه منابر النور ادوا فعلا ما اتفقنا عليه واتعملت الحالات وباقي ان كل حاله واحده يكفونها كل حاله من دول طريق للفردوس الاعلى باذن الله كل حاله من دول طريق للفردوس الاعلى انا لما بدعو للحالات دي انا بدعو ان انا ان احنا كلنا يا جماعه نتشارك في الطريق للفردوس الاعلى كل حاله من دول في ميزاني وفي ميزانكم باذن الله ما نفرطش ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى كل واحد يرغب في هذا الثواب ما يضيعش احنا معانا دلوقتي 550 طريق لجنة الرحمن 550 طريق ال- الرقم ده تكتبوه بإذن الله سريعا 0 10 60 880 40 0 10 60 880 40 ده يعني يعني على اللي يريد انه يكفل حاله من هذه الحالات او اكتر او اتنين يتشاركوا في حاله اللي عايز يتوصل بالحاله ويتابعها هو ماشي اللي عايز يبقى الجمعيه وسيط ماشي ربنا يجزي كل الساعين في هذا الامر يا رب الجمعيه بتقوم يا جماعه بدار ايتام 950 طفل يتيم ان شاء الله في المهندسين يعني جنب كليه هندسه ان شاء الله في الشيخ زايد يعني الصدقه اللي عايز صدقه جاريه اللي عايز يشارك في كفاله يتيم اللي معاه اموال وعايز صدقه جاريه مشروع عظيم ومشروع كبير ومشروع جميل نتشارك فيه كلنا باذن الله سبحانه وتعالى عشان 150 طفل يتيم يتربوا تربيه ايمانيه ودينيه ودنيويه يعني جميله باذن الله سبحانه وتعالى ما تنسوش تاني الرقم مره تانيه 0 10 60 880 40 ده الرقم للمرة الثالثة نتمنى ان احنا كلنا نبقى من طلاب الخير ونتمنى ان احنا كلنا نرجع الدنيا تاني نرجع الدنيا تاني يعني يعني كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم مليانة طلاب فردوس اعلى اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى اللهم اجعلنا من اهلها اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الفردوس الاعلى اللهم اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها ابدا اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم اللهم ارزقنا حب المساكين اللهم اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين يا رب لك ذكارين يا رب لك ذكارين يا رب اللهم استعملنا ولا تستبدلنا برحمتك يا رحمن برحمتك يا رحمن برحمتك يا رحمن برحمتك يا رحمن أعد الأمة إلى دينها برحمتك يا رحمن أنقذ شباب وفتاة الأمة برحمتك يا رحمن اهد قلوبنا برحمتك يا رحمن بلغنا رمضان واجعله فتحا على الأمة برحمتك يا رحمن انصر إخواننا في غزة برحمتك يا رحمن استعملنا لنصرة دينك في الأرض برحمتك يا رحمن تب علينا واجعلنا صوامين قوامين ذكارين شكارين برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وموعدنا ان شاء الله جمعه جايه مع سوره الواقعه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا
يا نفس توبي توبي يا نفس توبي توبي يا نفس